إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد أخواني وأحبابي في الله تخيل لو جالك عرض من شركة بترول multinational شركة كبيرة جدا وعالمية وجالك عرض انك تشتغل في مجال البترول اتصلوا بيك وقالوا لك محتاجينك انك انت تشتغل معانا والمرتب هيتقبض بالدولار والمرتب الاف الدولارات والعائد المادي والحوافز وكل الحاجات دي حاجات باهرة انت التليفون اتقفل وانت مبهور ونايم تحلم وصاحي تحلم ان انا اشتغل وظيفة ملهاش حل وظيفة ولا في الاحلام شويه واتصلوا بيك تاني يقول لك معلش في طلب صغير بس احنا نسينا ان احنا نقول لك عليه ايه لازم تعمل فيش وتشبيه لازم حضرتك تجيب لنا فيش وتشبيه بس الاول عشان نطمن على يعني ايه ال ال الوضع بتاعها وخلاص انت قفلت السكه من هنا وقعدت مرعوب تخيل لو انت عندك بقى مشكله قديمه والمشكله ديت في الفيش والتشبيه هتظهر والوظيفه هتروح منك طب انت تعمل ايه لو جالك واحد موظف ساعتها قال لك بقول لك ايه انا ممكن اخلصك من السابقه دي او المشكله دي او الازمه دي واخلصها لك كلها واجيب لك الصحيفه بتاعتك سليمه مقابل ايه لو طلب منك 10000 جنيه ساعتها لو طلب منك الاف مؤلفه لو طلب منك اي حاجه انت مستعد تعمل اي حاجه عشان تفوز بالوظيفه دي هو ده الوضع بتاعنا دلوقتي في شعبان اخواني في الله ان هيصعد اليك فيش وتشبيه بس عن عمرك كله عن 365 يوم من حياتك فيش وتشبيه سيصعد الى رب العالمين لو في حسنات وفي اعمال صالحه مكافئتك فوريه هتنزل في رزقك هتنزل في بركه حياتك هتنزل في عافيه بدنك هتنزل في تيسير امورك هتنزل في فتح الابواب المغلقه هتنزل في شفاء الامراض هتنزل في تفريج الكروبات طب لو الصحيفه فيها مشاكل لو الصحيفه فيها سوابق عندنا لو عندك جزاء في الملف بتاعك تخيل انت عايز تحضر مثلا دراسات ولكن تاخد المرتب بتاعك اجازه بمرتب ممنوع لو عايز ترقيه ممنوع ليه في جزاء لو حد جه قال لك انا هشيل لك الجزاء ده تدفع له ايه اهو ديت القصه الوقت يا اخواني ان انت في خلال ايام هيصعد 365 يوم منك الى الله سبحانه وتعالى فنحن الان في شعبان احنا اربع شعبان دلوقتي والرسول عليه الصلاه والسلام يقول عن شعبان ذاك شهر ذاك شهر يغفل عنه الناس الناس مش داريه ايه وشعبان ده ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائب الاعمال بتترفع يعني الاعمال بتترفع يعني 365 يوم من عمرك رمضان اللي فات هيترفع لربنا الايام دي هيترفع امتى بقى هيترفع 5 شعبان ولا 10 ولا 15 ولا 20 ولا اخر ليله في شعبان الله اعلم محدش يعرف زي ساعه الاجابه النهارده الجمعه كده امتى الله اعلم ممكن كانت قبل ما الامام يطلع المنبر وممكن وغالبا هتبقى قبل المغرب الله اعلم ليله القدر امتى في العشر الاواخر الله اعلم محدش عارف ليه عشان تشتغل وتجتهد عشان تجيب اقصى ما تستطيع ان تقدمه من اجل ان تفوز بهذه الجائزه العظمى عشان الناس ما تتساواش مع بعض كذلك رفع الاعمال في شعبان امتى الله اعلم ما اليوم ده لو الناس عارفاه الناس كانت نامت في الجوامع فيه ولكن النبي كان بيصوم شعبان كله عشان الليله دي اللي هتترفع فيها الاعمال الى رب العالمين ما هوش عارف هي امتى فيرفع عمله لله وهو صائم قضيه خطيره جدا اخواني في الله قضيه ان شعبان في مجموعه من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها اول حاجه ان بعد 11 يوم من الوقت الاثنين اللي بعد الجاي الاتنين اللي قاعد بعد الجاي بالليل دي ليله النصف من شعبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليله النصف من شعبان اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض فيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحن هي دي القصه بقى بتاعتنا دلوقتي يا اخواني الا لمشرك او مشاحن يبقى انت بعد 11 يوم الله يطلع على قلبك بعد 11 يوم يطلع الله على اهل الارض طب هيغفر لمين للكل مغفره سنويه الا المشرك او المشاحن المشرك اللي في قلبه حاجه غير ربنا المشاحن اللي في قلبه بينه وبين اخوه مشكله بينه وبين جاره مصيبه بينه وبين اخته ورث مقطع اخوه عشان ورث مقطع قرايبه مقطع اعماله اعمامه بينه وبين حد من المسلمين مشكله بينها وبين جارتها او سلفتها او قريبتها مشكله بقاله 15 سنه ما كلمش اخوه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم في روايه ثانيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصفيه حسابات تصفيه حسابات ان دلوقتي انت قدامك 11 يوم صفي فيهم مشاكلك صفي فيهم مشاكلك مع مراتك صفي فيهم مشاكلك مع جوزك صفي فيهم مشاكلك مع جيرانك صفي فيهم مشاكلك مع قرايبك صفي فيهم مشاكلك مع اخواتك صفي فيهم مشاكلك مع المسلمين اجمعين مش قادر على نفسيتك انت حر بقى لانك لو ما صفيتش انت الحسابات بنفسك المشكله هتبقى بينك وبين ربنا مش بينك وبين الناس فربنا اللي بيصفي الحسابات لو كان في حد ظلمته لو كان في حد جرته عليه مشاكل الورث اللي ماليه بلاد مصر كلها من اولها لاخرها مشاكل الورث اختك وانت ماسك البيت في ايديك ولها حق زيك والله عايزه انا راجل حقاني وامين جدا خدي خمسين الف جنيه وامضيلي ده حرامي ده اللي بيعمل كده انسان نصاب اللي بيعمل كده ربنا ينتقم منه في ولاده وفي بركه رزقه اللي يجي يضغط على حد من قرايبه لان العقود في ايديه هو ويقول لاخواته البنات الضعاف خدي 100000 والبيت بكذا مليون ما انا اديتها حقها ما هي وافقت ما هي مضت ده راجل نصاب وربنا سبحانه وتعالى الحساب بينه وبين ربنا بقى تصفيه الحسابات بينك وبين البشر ممكن تبقى بفلوس تصفيه الحسابات بينك وبين البشر ممكن تبقى بكلمه مرضيه تصفيه الحسابات بينك وبين البشر ممكن انك تكسر نفسك في مكالمه تصفيه الحسابات بينك وبين ربنا دي مشكله تانية دي ممكن تيجي في مرض دي ممكن تيجي في بركه الرزق دي ممكن تيجي في اولاد الانسان بعد موته كما قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الناس اللي بتلعب في قضية الورث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة يفضل راجل صالح وطيب وصلاة وصيام وعمرة وحج حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع خلاص خطوة ويدخلها فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار المفسرين قالوا ده مين قالوا اللي بيغش في الورث اللي ما بيورثش بما يرضي الله سبحانه وتعالى اللي بيسرق في الورث قالوا ده اللي كل الاعمال الصالحه بدل ما كان هيدخل بيها الجنه يقوم الغش في الورث ده يدخله النار قضيه اكل حق البنات وهو راجل غريب هو اللي ياخد فلوس العيله ليه وراجل غريب اللي يتحط اسمه انت مالك هو انت اللي بتقسم ولا ربنا اللي بيقسم هو انت هتعدل على ربنا في ملكه ولله ميراث السماوات والارض انت هتموت واختك هتموت والدنيا كلها هتموت وربنا اللي هياخد كل حاجه في الاخر وربنا اللي هيسترد ملكه في الاخر انت مالك مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلف يعني انا دلوقتي على المنبر ده مستخلف ازاي الجمعه اللي فاتت كان في واحد تاني واقف مكاني والجمعه الجايه واحد تالت هيقف مكاني ما جيش بقول المنبر ده بتاعي يا عم بتاعك مين مستخلفين فيه الكرسي اللي انت قاعد عليه قبلك واحد قعد وبعدك واحد قاعد هيقعد عليه العربيه اللي انت راكبها الشقه اللي انت فيها هي الدنيا كده مفيش حاجه فيها first hand كلها second hand كلها مستعمل كلها انت واخدها لفتره محدوده وخلاص تصفيه حسابات ما تخليش الحساب بينك وبين ربنا خلي الحساب بينك وبين المخلوق الوقت وخلص ربنا ارحم الراحمين ولكن لما الموضوع بيبقى ظلم بين البشر وبعض اوعى تكون ظالم جارك صفي ما بينك وما بين اخواتك الوقت بسرعه اللي بيكره اولاده في عمامهم اللي بيكره اولاده في اخوالهم اللي بيقطع ما بين مراته وما بين امها او ما بين مراته وما بين اهلها بال بال بال طبعا بعدم الظلم يعني لان في حالات ولكن انا بتكلم على الحاله العامه اللي صفي حساباتك بينك وبين جيرانك دلوقتي لو بينك وبين جيرانك قطيعه لو بينك وبين جيرانك مظلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض من اقتطع شبرا من الارض بغير حق يعني بينك وبين جارك حته ارض زراعيه انت قمت جاي كده وحته شبر كده واخده في الحدود وضمه للارض بتاعتك من اقتطع شبرا من الارض بغير حق طوقه من سبع اراضين يوم القيامه يجي الشبر ده بقى عمق سبع اراضين ويتلف حوالين رقبته يوم القيامه يبقى طوق يخنقه يوم القيامه يوم تصفيه الحسابات ما هو في تصفيه حسابات في الدنيا بعقوبات دنيويه في يوم القيامه ودي المصيبه الكبيره ودي الكارثه الكبيره ان يفضل الحساب لحد يوم القيامه صف الحسابات بتاعتك لان الله سبحانه وتعالى يقول ان بطش ربك لشديد انسان في الشغل بتاعه ما بيقضيش مصلحه المسلم غير لما بياخد منه رشوه صفي صف حساباتك ما بين الناس وبعضها كلها صف القطيعه اللي بينك وبين اي اخ من اخوانك اي اخ في الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث واحد شغال معاك في المصنع اللي انت شغال فيه وانتوا الاثنين مقاطعين بعض النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ثلاث ايام بس انت تمشي كده ويمشي كده ما تسلموش على بعض ده اخرك فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار سوء خاتمه ما حدش واخد باله منها دايما الناس يقولوا يا سلام ده مات موته حلوه ده مش عارف ايه طب كان مقاطع حد طب بينه وبين حد مشكله وما بيلقوش السلام على بعض فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار والعياذ بالله صفي حساباتك مع مراتك احيانا بيبقى الست ضعيفه لا لها اب ولا لها ام ولا لها ولا لها اخ بجد يقف معاه ويسترجل معاه والراجل يقعد يذل فيها بقى فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء او الست بقى هي اللي تظلم زوجها وهي اللي تنشز على زوجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو جنتك ونارك اكتر سبب لدخول النار للنساء هو الزوج واكتر سبب لدخول الجنه للنساء هو الزوج هو جنتك ونارك فانظري اين انت منه صفي حساباتك مع كل الدنيا اللي حواليك مع اي حد المهم ان ليله النصف من شعبان تيجي انت مش مقاطع حد انت ما فيش بينك وبين حد مشكله مش قادر على نفسيتي بقالي 15 سنه مقاطع اخويا واحنا في ميتم دخل قعد يسلم على الناس كلها ما سلمش عليا ولا بص لي قعدت طول الليل ليله اعيط رحت اصالحه ليله العيد اللي فات ما بصليش وقام قايم وسايبني وماشي بص مش قادر على نفسيتك انت لما بيكون في صفقه في الدنيا بتدوس على نفسيتك عشان تعديها الصفقه الوقت فيغفر لاهل الارض جميعا صفقه الوقت مغفره سنويه العلماء قالوا ده قبل رفع الاعمال في في شعبان قبل رفع الاعمال عشان الصحيفه ترفع وليس عليك ذنوب الفيش والتشبيه بتاعك تمام مفيش اي موانع من نزول فتح ربنا عليك السنه الجايه مفيش اي موانع من نزول بركه ربنا عليك مفيش اي موانع من نزول عافيه ربنا عليك مفيش اي موانع من نزول اجابه الدعاء ليك مفيش اي موانع من قبول اعمالك في رمضان فيش وتشبيه سليم فيش والتشبيه بيطلع بعد كده رمضان بيجي فخد بالك خد بالك يعني يروى في الاثر وقيل انه مروي عن سيدنا انس بن مالك ان يوم القيامه يجثو رجلان بين يدي الله اتنين يجثوا على ركابهم ويتوسلوا لربنا فيقول احدهما عن الاخر لله سبحانه وتعالى يا رب خذني بمظلمتي من اخي ده كان ظالمني في الدنيا يا رب ده ظلمني ماديا او هزقني او اختبني او عمل ده يا رب خذني مظلمة فيقول له الله ماذا ستاخذ من اخيك وقد فنيت حسناته ده بقى مفلس ده ما حلتوش حاجه من الحسنات فيقول يا رب ياخذ من اوزاري ياخذ من اوزار يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند هذه الكلمه عليه الصلاه والسلام وقال كل الناس يحتاج من يحمل عنه اوزاره يوم القيامه فيقول يا رب ياخذ من اوزاري فيقول له الله انظر ارفع بصرك فينظر فاذا في الجنه مدائن من ذهب مدن من ذهب وقصور من ذهب باللؤلؤ فيقول يا رب لاي شهيد هذا لاي صديق هذا لاي نبي هذا فيقول الله لا لمن دفع الثمن فيقول ومن يملك ثمن هذا يا رب فيقول الله انت تملكه فيقول وما هذا الثمن الذي املكه فيقول بعفوك عن اخيك انك انت تعفو عن اخوك فيقول عفوت عنه يا رب فيقول الله خذ بيد اخيك وادخل الجنه فحينئذ يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فان الله يصلح بين المسلمين صلحوا بينكم اتقوا ربنا ده عفوك عن اخيك ده تمن جنه يعني تخيل بقى انك انت المكالمه اللي هتكسر نفسك فيها ديت ولا الزياره اللي هتكسر نفسك فيها ديت والمصالحه اللي هتصالح قرايبك فيها ديت تخيل بقى ان دي انا اعلم يعني بعض ناس قرايبه رفعوا عليه قضايا بظلم وافتراء وفي الاخر يصلهم ويبرهم ليه هو ما بيعملهمش اصلا هو بيفكر في ربنا هو بيعامل الله سبحانه وتعالى هي القضية عنده ان الدنيا دي لجنة امتحان وكل شيء سينقضي بعدها ربنا سبحانه وتعالى علمنا علمنا على لسان حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام ان الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات اوعى تظلم حد اوعى يبقى فيه مظلمة اوعى يبقى فيه ورث انت بتورط فيه اوعى مهما سولت لنفسك اي حجة اوعى يبقى فيه ازمة او مشكلة او مظلمة بينك وبين حد من المسلمين النبي عليه الصلاه والسلام ماشي في الطريق لقى صحابي اسمه ابو مسعود ماسك الكرباج ونازل على عبد من عبيده آه ف... فالنبي عليه الصلاه والسلام بيجري عليه بيقول له اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود فابو مسعود اتجهز فقال ماذا يا رسول الله فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه فقال ابو مسعود هو حر لوجه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار وفي رواية لو لم تفعل لمستك النار مش قضية ان واحد قادر على واحد يظلم مجتمع الوقت بقى مليان مظالم مليان مظالم الدكتور يظلم في العيانين ال ال الناس بتظلم في بعض الاخوات يظلموا بعض بالورث وممكن يقعدوا مقطعين بعض طول العمر عشان ده كان طمعان في ايه ده بل ممكن يكون من غير مشاكل الناس مش عايزه تشوف بعض فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له لو لم تفعل للفحتك النار او لمستك لمستك النار المظالم اخواني في الله مش بس تصفيه حسابات لو انت ظلمت حد ده يعني واحد من العلماء واحد اللي بيحكي له دي يعني هذا العالم يعني عالم فاضل ويعني واحد بيقول له انا كنت راكب مع واحد ورايحين المطار فبيقول واحنا راكبين والدنيا بتشتي فكلب صغير قاعد كده الاسفلت بيمص الحراره عارف ايه فهو قاعد يحاول يدفي نفسه بالاسفلت الاسود كده اللي مطلب القار الاسود ده يدفي نفسه كده فصاحبه اللي سايق العربيه ده بقى عايز يتحرفن فبيقول قام جاي طاير ودايس على رجلين الكلب بس ايديه اللي ممدوده لقدام ده كسرها له وقعد يضحك ضحكه هستيريه شوف الحرفنه بتاعتي بيقسم هذا الرجل اللي كان راكب جنبه بيقول بعدها باسبوع العربيه بتاعت هذا الرجل وراه جاي بقى في في الطريق بتاعه ده بيقول العربيه بتاعته عطلت في نفس المكان نزل جاب الكوريك عمل العربيه بيه بيجيب العجله اللي هيركبها مكان العجله اللي, اللي نامت ولا حاجه الكوريك فك العربيه قامت نازله على الكاوتشه اللي هو جايبها عشان نركبها قامت الكاوتشه نازله على ايدين الاثنين يقول هذا الرجل رايته بعيني بعد اسبوع واحد مقطوع اليدين ده, ده كلب ده ربنا مش ب... مش بتصفيه حسابات لبني ادم ولا لاختك ولا ده كلب تخيلوا واحد يعني بنت لم تتزوج وكبرت وبقت خلاص بقى عدت السن وملهاش حد ولا اب ولا ام ولا اي حد ملهاش غير اخوها فراحت تقعد مع اخوها تعيش معاه هو ومراته واولاده فاخوها يذل فيها يعني كانه مش طايقها بس مش عارف بقى يطفشها ازاي يذل فيها ويهزق فيها وكل ما يجي يرفع مراته يخليها هي خدامه لزوجته فليله من الليالي قاعدين كده فعايز يعني ايه يعني يرفع زوجته كده فبرجليه كده وقام رافس اخته ولا قومي هاتي لي كوبايه ميه تاني يوم يعمل هذا الرجل حادثه رجليه اللي رفس اخته بيها تتقطع نفس الرجل من عند الفخذ نفس الرجل اللي رفص بيها اخته تتقطع يبقى المفروض ان العلاقه ما بين المسلمين وبعض تبقى ايه مش علاقة ده ورث رايح ده ظلم بينا وبين بعض ده احنا مقاطعين بعض ده تأسية اه قلوب الاولاد على اه على قرايبهم ده ازاي نبقى شخصيات يا اخوانا تنشر الحب ما بين المجتمع وبعضه نحبب اولادنا في قرايبهم مش نكره اولادنا في قرايبهم نبقى ناس كده يصلون ما امر الله به ان يوصل مش يقطعون ما امر الله به ان يوصل ده دي نقطه واحده بس في شعبان نقطه ليله النصف من شعبان فيغفر لاهل الارض جميعا الا المشرك او مشاحن مشاحن بقى اتنين بينهم وبين بعض شحناء يتحرموا من المغفره السنويه الاثنين يحرموا من هذه المغفره سنويه واحد يعني عنده قطه كده يعني ضايقته شالها من الدور السابع ورماها رماها من الدور السابع قتلها جاله بعدها مرض عدم اتزان عصبي كده فضل مكمل حياته على العكازين هو الموضوع كده هي تصفيه حسابات انت لو انت ما صفتهاش برد المظالم لو انت ما صفتهاش بالتصفيه وانك تطهر قلبك من اي شحناء بينك وبين اي مسلم هتيجي التصفيه ولكن هتيجي في شكل تاني وهتيجي في نوعيه تانيه اكسر نفسك اكسر نفسيتك وروح زور قرايبك اكسر نفسيتك وروح زور جارك اكسر نفسيتك وروح اكسر نفسيتك يا عم اكسر مصروف بيتك اكسر انت هتخسر ايه لو مسكت المحمول بتاعك وطلعته كده وقعدت جبت قرايبك من فوقهم لتحتهم هيقولوا ايه يعني ايه اللي هيحصل قريبك اللي بقالك سنتين ما تع- ما بتكلموش و و و و عايزين نكسر نفسيتنا ونعرف ان من اهم حاجات خطوره شعبان تصفيه حسابات الفيش والتشبيه بتاعنا عايزينه يطلع سليم عايزينه يطلع سليم لان احنا عايزين حاجات كتير قوي من ربنا السنه الجايه فانت خد بالك بقى ان مش بس قلبك هيعرض على الله في ليله النصف من شعبان انت صحيفتك هتعرض على الله في شعبان يعني شعبان ده شهر عرض على الله عرض القلب ليله النص وعرض الصحيفه محدش عارف امتى امتى الصحيفه هتطلع محدش عارف غالبا بعد ليله النص غالبا في النص التاني غالبا في النصف الثاني من شعبان يعني غالبا من بعد الاثنين اللي بعد الجاي كده ولكن انت لازم تتحسب انها ممكن تبقى اي ليله لان النبي عليه الصلاه والسلام اللي اعلم مني ومنك كانش يعرف كان بيصوم شعبان كله عشان كده عليه الصلاه والسلام كان بيصوم معظم شعبان عشان هذا الامر يعني انت بره شعبان بتصوم اثنين وخميس مثلا في شعبان بقى مش تصوم يومين تفطر يومين يعني قدر ما يتيح الله سبحانه وتعالى للانسان 365 يوم من عمل الانسان هيصعدوا الى الله كلمه كبيره قوي قوي يعني السنه الجايه دي كلها تطلع لربنا بكل حاجه بقى كل فجر صليته وكل فجر حطيت المخده على ودنك وما صليتش كل مرة بصيت في مصحف وكل مرة بصيت في أغنية ولا كليب ولا مقطع وحش ولا الواحدة متبرجة ماشية في الشارع ولا ولا ولا كل نظرة حرام وحلال بمثقال الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سيدة عائشة رضي الله عنها ما كانش في بيتها أي حاجة خالص فخبطت واحدة فقيرة غلبانة كان عندها عنباية فادتها عنبايه فاللي عندها في البيت بيقولوا لها عنبه يا ام المؤمنين عنبايه تتصدقي بعنبايه قالت كم في العنبه من مثاقيل ذره هي العنبه دي انتم مستقلين بيها لو ربنا سبحانه وتعالى قابلها منها ف 365 يوم كل حسنه كل سيئه كل صلاه جماعه كل فرض راح عليك كل عمره عملتها رمضان اللي فات بتراويحه وصيامه كل دول هيرفعوا الى الله الان ماذا لو قبل الله عمل واحد لو ربنا قبل مننا عمل واحد بس لو ربنا قبل مننا خطبه الجمعه دي بس بس انت تتمنى تعيش على وجه الارض ليه لو ربنا قبل منك عمل واحد ان يقبلك الله امال اللي ربنا يقبل صحفتهم كلها امال اللي صحفتهم طالعه باعمال صالحه طيبه وقاعد مشغول برضا الله وبقبول الله سبحانه وتعالى ده يعمل ايه ده ماذا لو قبل الله طب يا ترى يا اخوانا في مصيبه بقى جوه الصحيفه انت خايف انها تطلع ما هو لازم افرض في جزاء افرض في مشكله افرض في تشويح على الوالدين ولا افرض في كبيره من الكبائر ولا حاجه علاقه محرمه ولا غش في فلوس ولا ولا قطيعه رحم ولا اف- اوعى يكون في حاجه ما ينفعش انها تصعد الى الله ما ينفعش لان دي صحيفه تصعد الى الله وهتتقفل مش هتتفتح غير يوم القيامه يوم القيامه بقى تاخد الصحيفه دي تدخل تعرض على الله سبحانه وتعالى بيها الصحيفه دي بس لا ما انت من يوم ما بلغت لحد ما هتموت مثلا 40 صحيفه 40 سنه ال 40 صحيفه دول على بعض بقى تدخل تعرض بيهم على الله ال 40 صحيفه دول دي واحده منهم يعني دي جزء من عمرك يعني دي جزء من من اللي بتوقف عليه مصيرك والجنه والنار فانت لازم تعرف خطوره الموقف اللي انت فيه مليار صحيفه سترفع الى الله سبحانه وتعالى في الايام القادمه ديت انت صحيفه منهم ايه الميزه بتاعتك ايه اللي عندك ايه الحاجه الجديده اللي عندك ايه الاجتهاد اللي انت فيه لو كان في مشكله الحق صلح لو كان في جيزه مشكله كده في السي في اللي هيطلع لربنا الحق صلح الحق صلح المشكله دي الحق توب لان ربنا اسهل حد يسامح واسهل حد يرجع العلاقات واسهل حد يفتح الابواب المقفوله واسهل حد يعفو ويغفر الحق صلح لو في حق مخلوق الحق صفي معاه لو في حق الخالق الحق توب الى الله سبحانه وتعالى منها انما في سؤال تاني خطير جدا ايه ارجى عمل في الصحيفه هيرفع الى الله يعني ايه ارجى عمل كنت بزور واحد كده الله يرحمه هو مات بعدها بيومين ثلاثه كده فانا بزوره في مرض الموت فبيقول لي انا امنت مستقبل اولادي خلاص انا سايب لهم 200000 جنيه ولكن مش دول تامين المستقبل قال لي انما انا سايب لهم حته ارض في المكان الفلاني طبعا حته الارض في المكان اللي انا بكلمكم عنه دي اتباعت واتصرفت كل حاجه راحت اصلا بعد ما هو مات قال لي انا سايب لهم حته ارض في المكان الفلاني فعلا مكان غالي جدا آه دي هي تامين مستقبل اولادي آه هو ارجى عمل ده اللي هو تامين المستقبل بتاعك بس تأمين مستقبلك بالعمل الصالح وما كان ربك نسيا ربنا مش هينسى لك اي عمل صالح عملته والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه املا وخير هو ده الامل الامل مش في رصيد بنك الامل مش في سندات ملكيه الامل في الله بينك وبين الله ايه تشيب ما الامل لا ينزع من قلبك مهما حصل لك مشاكل وابتلاءات ان لا يمكن ربنا يتخلى عنك لما انت بتدخل البورصه فبتلاقي في شركات كتير جدا فانت بتحط هنا سهمين هنا سهمين هنا سهمين وبتيجي في شركه معينه حاسس ان دي بريمو بقى وحصان اسود تقوم حاطط 80% من فلوسك فيها في الاسهم بتاعتها ليه دي الاساس او بالظبط كده العمل الصالح كده انت بترمي سهمين صدقه سهمين مش عارف ايه سهمين ده. انما في عمل انت لازم تركز فيه ايه العمل اللي انت ركزت مع ربنا فيه السنه دي ايه العمل اللي انت منشن ان لما ترفع الصحيفه دي يتنزل رضوان الله عليك ايه العمل ده بر والدين مثلا ونشنت فيه قوي صله رحم ونشنت فيها قوي قيام ليل صيام دعوه الى الله ايه العمل حسن خلق مع الدنيا كلها وتطيب الفاظ اللسان ايه العمل النبي عليه الصلاه والسلام يقول بينما ادخل الجنه والنبي عليه الصلاه داخل على الباب فاذا بامراه تسابقني امراه واحده بتنافس الاول على البشريه كلها في الفردوس الاعلى واحده داخله بتسابق الانبياء على ابواب الفردوس الاعلى فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم من انت انت مين فتقول له انا امراه قعدت على عيال لي انا واحده ست ركزت في تربيه عيالي احسن تربيه دين ودنيا حتى لما جوزي مات كملت وما بصيتش لا يمين ولا شمال وركزت مع عيالي الست دي يقينا صلت وصامت وزكت و... انما اشمعنى ذكرت العمل ده هو ده اللي خلاها تسابق الانبياء على باب الفردوس الاعلى انت ايه العمل اللي عندك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لسيدنا بلال يا بلال اني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنه انا سمعت رجليك صوت شوفوا النبي شوفوا المربي اللي مرتبط بقى باولاده اللي بيربيهم بيقول له صوت رجليه عارف صوت رجلين الصحابه فبيقول صوت الخطوه دي دي صوتك يا بلال وانت جاي تصحيني كل يوم خ- بعد السحر الاعلى فانا سمعت صوت رجليك وعرفتك من صوت رجليك بين يدي في الجنه بين يدي النبي يعني في الفردوس الاعلى اعلى الفردوس الاعلى انت عملت ايه بقى يا بلال فقال له بلال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وصليت ما شاء الله لي أن أصلي اللي هي اسمها سنة الوضوء اللي هي إنك أنت كل ما تتوضأ تصلي ركعتين بس يعني بلال يقينا بيقوم الليل ويقينا بيصوم ويقينا بيدعو إلى الله إنما هو فاهم إن دي هي دي أرجع عمل هي دي تأمين المستقبل بتاعه التلاتة والصخرة لما اتقفل عليهم الصخرة فطبعا لا في بقى لا نت ولا بلوتوث ولا ولا أي وسيلة اتصال بأي مخلوق أصلا بره فقالوا انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم فالاولاني قال يا رب انا كنت ببر امي وابويا لا يمكن اولادي يتعشوا ولا يدوقوا لقمه قبل ما امي وابويا يتعشوا مره رجعت متاخر امي وابويا كانوا ناموا فضلت واقف على رجلهم اولاده بي... اولادي بيشدوا هدومي من الجوع بيصرخوا ويعيطوا ما رضيتش يدوقوا لقمه لحد ما امي وابويا صحوا كنت دايما بوصل لامي وابويا رساله ان هم رقم واحد في حياتي وان ما فيش حد قبلهم في حياتي فانفرجت الصخره شيئا الصخره بتفتحها حته كده هو ما قالش يا رب انا عملت 500 عمل صالح انا يا رب ركزت مع امي وابويا في بر الوالدين يقينا هو الراجل ده كان صالح في عموم حياته انما هو عارف لما وقع في زنقه رفع ايده وقال يا رب لو العمل الفلاني تقبلته مني فرج الكرب اللي انا فيه ايه العمل ده عندك بقى العمل ده عندك ايه الائمه في التراويح تلاقيه دايما بعض الائمه يقول لك اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك ده ده غلط لان النبي ما قالش كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حب مش حب كل عمل الطمع في الدين ده زي الطمع في الدنيا كده انا عايز ابقى دكتور ومهندس و- ومحامي وصيدله مفيش الكلام ده اصلا انا في- الكلام ده ما بيحصلش وحب عمل يقربني يا رب افتح لي باب عمل يسره لي واشرح صدري ليه وخلي ده طريق للجنه عشان كده ابواب الجنه مش اسمها مثلا باب اللي جابه امتياز باب اللي جاب لا لا لا ابواب الجنه باب الصلاه باب الصدقه باب الجهاد باب بر الوالدين ليه ابواب متخصصه لان هو اللي بيركز مع ربنا في عمل هو ده اللي بيسبق دايما وبيصل الى اعلى الدرجات عشان كده في القران وقال إيه إيه إيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول ايه سبيلا طريق واحد بس عمل واحد كنت اركز فيه بجانب الصلاح العام طبعا بجانب الصلاح العام بس حاجه ايه اللي انت منشن عليه بقى ايه بقى اللي في صحيفتك مع ربنا كده طب لو ما كانش فيه انت عندك شهر اهو يعني الله اعلم الاعمال ترفع امتى الحق بقى ركز مع ربنا في حاجه اختار عمل بقى مثلا الاستغفار مثلا صلة الرحم ودوام الاتصال بيهم اختار عمل اختار عمل ركز يبقى العمل ده اساس علاقتك بالله بجانب انك انت راجل صالح في بقى الحاجات ما انتش راجل مضيع فراد ولا حاجه ولكن 80% من اسهم حياتك او اسهم دينك واخرتك وجنتك انت حاططها في انا عمل من الاعمال الصالحه شعبان مدرسه للتغيير شعبان فرصه للتغيير شعبان خاتمة السنة كلها والنبي عليه الصلاة والسلام لأن رمضان طبعا بداية سنة جديدة وبداية صحيفة جديدة للسنة الجديدة شعبان ده نهاية سنة بترفع فيه الأعمال في النهاية إلى الله يبقى السنة كلها اترفعت ونبدأ من أول وجديد بقى في رمضان فرمضان هو بداية السنة التكليفية شعبان هو نهاية السنة التكليفية اه زي السنة الميلادية كده بداية ونهاية دي السنة التكليفية فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم فأنت مش هينفع تشتغل طول السنة وتيجي في الخاتمة وتقوم لاعب بقى ما ينفعش ما ينفعش عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه خيبر فكان له غلام كده بيخدمه وبيصاحبه وجاهد معاه وهم راجعين فواحد بقى سهم من سهام بقى معركه لسه برضه ما اتقفلتش 100% قام جاي سهم في الغلام ده قتله فالصحابه قالوا الله اكبر هنيئا له الشهاده هنيئا له الجنة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا كلا ان الشمله التي اشتملها ده الراجل ده الغلام ده جه في الاخر كان في حته قماشه حلوه كده في غنام خيبر ها قام سارقها وحاططها في ايه في الرحل بتاعه من غير ما حد يحس فقال ان الشمله التي اشتملها حته القماشه اللي سرقها من الغنايم لتلتهب عليه في قبره نارا ان الشمله التي اشتملها لتلتهب عليه في قبره نارا وايه ده ده واحد فضل ماشي كويس وقام جاي في الاخر لبخ كانت النتيجه لا تلتهب عليه في قبره نار يبقى فعلا انما الاعمال بالخواتيم يبقى فعلا هي القصه انك ازاي تفضل مكمل للاخر ازاي تفضل محافظ على دينك زي ما ربنا بيقول من جاء بالحسنه مش من عمل الحسنه لان ممكن اعمل حسنه واعمل بعدها سيئات تضيعها انما من جاء بالحسنه مين اللي حافظ على الحسنه بتاعته للنهايه مين اللي كمل للنهايه شعبان شهر رفع الاعمال الى الله شعبان خاتمه السنه وانما الاعمال بالخواتيم شعبان ال final الطلبه دايما ايام الامتحانات يقول لك هنعوض في ال final فالطلبه الوقت كلهم وسطهم مقطوم على المكتب قاعدين يذاكروا عشان يعوضوا لعب السنه كله ال final بتاعنا هو شعبان فاحنا لازم نعوض في ال final تقصير السنه كله نعوضه في شعبان شعب الايمان اللي ما عملناش فيها حاجه نعوضها في شعبان ذنوب السنه اللي استهترنا بيها نتوب لربنا منها في شعبان ده التقفيل زي شهر سبعة كده في الدولة تلاقي محاسبين المحافظة ما بيناموش ليه بيقفلوا الموازنة العامة للدولة انت الموازنة العامة بتاعتك بتتقفل في شعبان بقى في شعبان ده شهر علو همة شهر اجتهاد شهر جدية شهر تصفية حسابات السنة كلها سواء مع الخلق ومظالم الخلق او سواء مع الخالق ونذكر ان ربنا عرفنا ال final بتاع السنة امتى عرفنا امتى نصفي حساباتنا لو كنا لعبنا او قصرنا في حاجه اسمها شعبان ولكن ال final بتاع الاخره لما ملك الموت هيجي ما بيديكش انذارات ما بيقولكش انا هديك فرصه شهر تصلح قبل ما اخد روحك بيجي فجاه فيجب ان احنا نستعد لهذا وان شعبان يفكرنا اللحظه دي ان زي ما شعبان بيقول لك استعد هيجي لحظه مفيش فيها استعداد لازم تكون مستعد لها دائما اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل ملا وفي كل وقت وحين اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما اظلم عليه الليل واضاء عليه النهار اللهم صل وسلم على حبيبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم شعبان قنطرة رمضان دي نقطة خطيرة جدا ان شعبان ده الفرصة الاخيرة للاستعداد لرمضان يعني ايه الاستعداد لرمضان يعني حراك الوقت لو المدرب اللي المدير الفني للمنتخب القومي جه الوقت وقال احنا هنبدأ نستعد لمونديال روسيا الشباب هياكلوا وشه مونديال روسيا مين ده انتوا المفروض بقى لكم سنتين بتستعدوا جاي تستعد دلوقتي انما لو جينا دلوقتي للناس تقول يلا نستعد لرمضان نستعد لرمضان ليه بدري قوي كده ليه ايه اللي يخلينا نستعد بدري قوي كده لرمضان يعني كوره وماتشات كوره نستعد لها استقتال ونصرف ملايين استعداد ومعسكرات استعداد ورمضان المونديال بتاعنا احنا بقى ال ال ال ال الحاجه الجايزه العظمى مع الله ليله القدر اللي خير من الف شهر نستك نستكتر ان احنا نستعد ليه ايام قليله اسابيع قليله فيعني تخيلوا لو تاجر كده حصل له مشاكل ماديه ربنا يحفظنا جميعا واترفع عليه قضايا و... و... و... وهيشهر افلاسه وهيتباع كل حاجه حتى الشقه اللي هو ساكن فيها ومش هيقدر يدفع مصاريف مدارس اولاده و... وخايف بقى انه يتقبض عليه و... قام جاي له واحد قال له بقول لك ايه انت راجل خبرتك جامده قوي تعالى اشتغل عندي 30 يوم هسدد لك كل ديونك مقابل ال 30 يوم دول عرض رهيب او تخيل انت كده زي التاجر ده انت عليك ديون كتير قوي ربنا فربنا قال لك تعالى اشتغل عندي 30 يوم في رمضان وانا اسد لك كل الديون اللي بينك وبيني وانا اسد لك كل الديون بتاعه الاخره قضيه خطيره جدا قضيه ان احنا نفهم ايه هو رمضان وان احنا نفهم خطوره شعبان وخطوره رمضان ما تجيش تقول بقى لا بس اول ما رمضان يجي انا هكسر الدنيا انا ده ازاي يعني يعني يعني بأنا قانون من قوانين الدنيا اللي احنا بنتعامل بيها مع الدنيا يعني طبعا لاعب كده يجي مثلا المنتخب دلوقتي يقول له تعالى العب معانا واتدرب يقول له ما اتدرب مين؟ انا مش هتدرب انا اول ما هنزل الملعب كده في روسيا وهلاقي الجماهير بتهتف وبتصرخ انا هسخن وهكسر الدنيا يا راجل يعملوا في ايه ده؟ يقدموا سلسله الامراض العقليه فيش الكلام ده يا ابني الكلام ده مش موجود في الحياه اصلا اللي مش هيتدرب من قبلها مش هينفع ساعتها كذلك نحن كلمه كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما النبي خرج في غزوه تبوك فكعب بن مالك عنده جنينه مليانه فواكه وقعد يبص للفواكه كده يقول لك وانا اليها اسعر اسعر يعني رقبتي هتطلع من مكانها على الثمار اللي هصرف من ثمن بيعها طول السنه اسيبها واخرج ازاي فيعني قالوا له النبي خرج فيقول وكل يوم اخرج لاشتري السلاح عشان يشتري سلاح بقى ودبه يركب ويحصل النبي عليه السلام وارجع ولم اشتري شيئا واقول شوف الكلمه بقى انا واقول انا قادر على ذلك ان شئت يا عم ده سهله انت تسيب النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن طبعا انت ساعه لما هتحب هتقوم شاري احسن فرس وطاير وفي كذا ساعه حصل النبي عليه الصلاه والسلام حتى تفارت الغزو لحد ما راحت وانتهت وضاعت الغزو على سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه عشان كلمه انا قادر على ذلك ان شئت انا اقدر ما تقولش الكلمه دي ما تقولش انا انا ساعه ما يجي رمضان بس مالكوش دعوه باللي انا اعمله يا عم ازاي منين ما لازم نفكر بعقليه العقليه الواقعيه العمليه اللي بنتعامل بيها مع الدنيا نتعامل بيها مع الله سبحانه وتعالى ان من دلوقتي كل شعبان هو بروفة رمضان كل اللي انت عايز تعمله في رمضان لازم تعمله في شعبان طب انا ما بصومش في شعبان اه ومتهيألك بقى انك في رمضان بقى هتكسر الدنيا وتختم المصحف وتقبض وانت صايم هتلاقي نفسك مش قادر تعمل حاجه ومصدع وتعبان لازم من الوقت البروفه دي تتعمل طب انا في شعب في رمضان هختم قران كتير وريني من الوقت وريني من الوقت عشان رمضان يجي وانت عندك اساس في علاقتك بالله تقوم تعلي على اساس تقوم ما تخسرش مكاسب رمضان بعد رمضان ليله واحد شوال اللي يشوف منظر الامه يقول مستحيل تكون دي الامه اللي من 72 ساعه ليله 27 رمضان كانت قاعده تصرخ وتصوت ورا قائمه التراويح وتقول يا رب توب علينا يا رب مش ممكن المخدرات اللي في الشوارع والتبرج والعري والفساد مش ممكن الامه دي هي الامه دي ده شيزوفرينيا ده شيزوفرينيا في في شخصيه الامه في معاملتها مع الله سبحانه وتعالى ليه لانه كله واخد رمضان كده دراع دراع نشنجيه متهيأله انه هينشن على ليلتين في الليالي الوتريه في الاخر واخد الجنه يا سلام انت عمرك نجحت بالنشان في امتحان من امتحانات الدنيا ولو نجحت عمرك تفوقت بالنشان اشمعنى مع الدين واشمعنى في العلاقه بالله سبحانه وتعالى اخواني واحبابي في الله عند شعبان يكرم المرء او يهان شعبان شهر اخطر من ان احنا نتهاون فيه شعبان رفع للدرجات ان كان رمضان هو اعظم شهور السنه فشعبان هو اخطر شهور السنه بعد 11 يوم قلبك هيتعرض على ربنا صفي قلبك وطهر قلبك وصالح الدنيا كلها بعدها الله اعلم بقد ايه هترفع اعمال السنه اللي فاتت كلها الى الله اوعى صحيفتك تطلع الفيش والتشبيه بتاع السنه اللي فاتت يطلع فيه مشاكل وفيه سوابق صلح بسرعه خلي عندك علو همه في شعبان اجتهد قدر الوسع في هذا الشهر العظيم عشان جوه قنطره رمضان تفوز بشعبان ورمضان تبقى من الفائزين برضوان الله سبحانه وتعالى اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك يا رحمن يا ودود يا احد يا صمد اللهم كل خير انزلته على عبادك الصالحين المقربين من فتح او نصر او مدد او رزق او عافيه في شعبان ورمضان فاجعل لنا منه اعظم حظ ونصيب اللهم اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ومن كل صلاه ضيعناها ومن كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ومن كل خطوة إلى حرام مشيناها ومن كل نظرة إلى حرام نظرناها ومن كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة اللهم طهر مصر من الزنا والخنا اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات اللهم طهر مصر من التبرج والسفور اللهم طهر مصر من الرشوة والربا اللهم طهر مصر من كل ما لا يرضيك عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم اعف عنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدل بنا أبدا يا ربنا اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا لا تحرمنا بذنوبنا اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا في رمضان واجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا وافتح لنا من أبواب طاعتك ما ترضى به عنا اللهم ارضى عنا اللهم أذهب الشحناء والبغضاء من قلوبنا اللهم أذهب الحسد والحقد والكبر والعجب وكل ما لا يرضيك عنا من نفوسنا وقلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك